السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع يوسف الأحلام حلقة النهاردة رقم خمسة وربنا يجمعنا وإياكم على خير وما تنسوش بقى الهمة يا جماعة ويعني عايزين كده إن شاء الله نجتهد في الشهر الكريم دوت علشان بقى ربنا يجمعنا إن شاء الله في الجنة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع يوسف عليه السلام أيضا حتى نجتمع ونقعد بقى نتكلم مع سيدنا يوسف نقول له عملت إيه يا سيدنا يوسف وإزاي كنت مستحمل إن أنت تكون في غيابة الجب ولما اتبعت وأصبحت عبدا رقيقا كان إحساسك إيه؟ ويا ترى عملت ايه قدام يعني فتنه امراه العزيز وازاي ثبت وصبرت ونقعد بقى يحكي لنا بقى الحكايه بنفسه يعني بعيدا بقى عن حكاياتنا احنا نسمعها بقى من مصدرها من يوسف عليه السلام وقفنا المره اللي فاتت عند قول المولى عز وجل إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وده دليل على ثبوت الرؤى شرعا ومشروعية تعبير الرؤى حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤى وكان يؤول الرؤى لأصحابه وكان بعد الصلاة كان يستدير النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينظر إلى أصحابه يقول هل رأى أحد منكم رؤى فأعبرها له أو أولها له صلى الله عليه وسلم فكان مثلا يجي الصحابة يقول له أيوة شفت كذا يا رسول الله فيعبر النبي صلى الله عليه وسلم له رؤية أو يؤول له رؤية صلى الله عليه وآله وسلم وكان بعض الصحابة كان يؤول الرؤى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كمثل أبي بكر يعني رضي الله عنه وأرضاه وفي يوم من الأيام أبو بكر الصديق كان قاعد مع خالد بن الوليد فخالد بن الوليد حكى له أن هو شاف رؤية أن هو بينتقل من أرض ضيقة جدا لمكان واسع جدا فقال له أبو بكر هذا هو الانتقال من الشرك إلى الإسلام يا خالد فأسلم خالد بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى في عام الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام شاف رؤى كثيرة جدا وكان من بين الرؤى الرؤيا التي رآها قبل غزوة أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤى حاجة غريبة جدا يا جماعة رأى أن بقرا يذبح ورأى أن ال ال ال السيف بتاعه النصل بتاع السيف اتكسر وشاف أنه حاطط إيده في درع حصينة فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقر الذي يذبح كناية عن قتل عدد كبير من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وكسر النصل بتاع السيف يعني موت واحد من أقرب الأقربين من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وده كان موت حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدرع الحصينة هي المدينة وكأن الرسالة أنك لو فضلت في المدينة مش هيحصل لكم حاجة لكن كان في مبدأ الشورى فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار أشاروا جميعا أو أشار بعضهم بالخروج خارج المدينة لملاقاة العدو فكان الخروج وكانت الهزيمة في غزوة أحد ولا حول ولا قوة بالله بسبب معصية ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماء الذين نزلوا من على سفح الجبل طيب المولى عز وجل يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس واضحة ومسألة الرؤيا مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة وقول المولى عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ما قالوش افعل ما تأمر لأنه عارف أن الرؤيا يا جماعة وحي رؤيا الأنبياء وحي ما دام بعد البعثة ما دام بعد النبوة فهي وحي من عند المولى عز وجل قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بس ده سيدنا, سيدنا إبراهيم يعني ما يجيش والد حضرتك يقول لك يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك قول له حاجة ريك تتغطى كويس قبل ما تنام الله يبارك فيك يعني خد بالك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في رواية في البخاري ومسلم عن أبي قتادة أنه قال كنت أرى الرؤيا تمرضني كان كان بيشوف هي ما تعتبرش يعني يعني كان تعتبر أح يعني احلام من احلام الشياطين انما هو ما كانش كانتش رؤيه ان رؤيه تسعد الانسان قال كنت ارى رؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحه من الله الرؤيا التي تسعد الانسان من الله والرؤيا السوء من الشيطان فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث بها الا من يحب لما تشوف رؤية حلوة رؤية مثلا انت ربنا أكرمك وبنيت عمارة أو ختمت القرآن بلاش ختمت القرآن أو بنيت عمارة أو اشتريت عربية ما تقولش الرؤية دي إلا الواحد أنت تكون بتحبه وما تقوليش الرؤية دي إلا الواحدة تكوني بتحبيها وإذا رأى أحدكم ما يكره يعمل إيه قال فليتفل عن يساره ثلاثا التفل من غير ريق فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها فإنها لن تضره نطلع من الحتة دي بحاجة مهمة جدا يا جماعة إن الرؤى كم نوع ثلاث حاجات ببساطة شديدة أنا بحاول أبسط لك الموضوع عشان نخلصه كده في خمس دقايق ونكمل في قصة سيدنا يوسف عليه السلام يبقى رؤى كم نوع ثلاث أنواع رؤية من عند المولى عز وجل وحلم من الشيطان وحديث للنفس إنسان بينشغل بأمر معين فينام فيه يشوفه بيحقق بيتحقق واحد نفسه ينجح على الامتحان تاني يوم فينام فيشوف في المنام ان هو بي- بيحل وبيعمل وبيسوي فاهم ازاي هو مشغول بالامتحان فده حديث للنفس طيب ورد في هذا الحديث آه، في هذا الباب حديث عند مسلم آه، عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال وبقول لك بقى بنص الحديث اذا اقترب الزمان اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة علينا ان في اخر الزمان الفتن والمشاكل هتكتر والانسان محتاج حاجة تثبته تيجي الرؤية اللي هي البشرى من عند المولى عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقالوا إن البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا إيه إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن إيه تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا أهل الصدق هم اللي هيشوفوا الرؤى بجد صادقة مثل فلق الصباح طيب ورؤيا المؤمن خد بالك بقيه الحديث جزء من 45 جزءا من النبوه والرؤيا ثلاثا ثلاث انواع الرؤيا الصالحه بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان وفي روايه تخويف من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فاذا راى احدكم ما يكره فليقم فليصلي يقوم يصلي ولا يحدث بها الناس الله أكبر طيب تعالوا بقى نطلع بقى بالخلاصة من موضوع الرؤى بثلاث نقاط بسرعة كده احنا قلنا الرؤى كام نوع يا جماعة أول حاجة رؤية من الله تاني حاجة حلم من الشيطان تالت حاجة حديث للنفس طب يعمل ايه اللي يشوف رؤية جميلة ويعمل ايه اللي يرى حلم مزعج يعمل ايه يتصرف ازاي تعالوا نشوف يتصرف ازاي اول حاجة لو شاف رؤية حسنة جميلة يعمل ايه يحمد ربنا اول حاجة يحمد ربنا على هذه الرؤية الجميلة وتاني حاجة لا يحدث بها إلا من يحب ده رقم واحد طيب رقم اتنين ولو شاف حلم مزعج من الشيطان يعمل ايه هيعمل خمس حاجات يا ريت والله لو حضرتك معاك ورقة وقلم اكتب ورايا يبقى لو شفت رؤية جميلة تعمل ايه تحمد ربنا ده رقم واحد تاني حاجة لا تحدث بها إلا من تحب طب ولو كانت رؤية لو كانت حلم من الشيطان آه، حاجة مزعجة تعمل خمس حاجات أول حاجة تتعوذ بالله من شر هذه الرؤية ومن الشيطان ده رقم واحد رقم اتنين تدفل عن يسارك ثلاثا بس الله يبارك فيك ما تكونش مراتك نايمه جنبك يعني وممكن تشوف في اليوم خمس احلام فيعني ايه خد بالك يعني وانت بتدفل كده خد بالك بص على شمالك طب تدفل عن يسارك ايه ثلاثا ثالث حاجه لا تحدث بها احدا جيش شايف نفسك ايه في رؤيه معينه آه، شايف حاجات معينه وخصوصا بقى في يعني حاجات بتبقى آه، يعني مزعجه جدا ومخيفه جداً، ما تحكيهاش لحد خالص ما دام رؤ- ما دام حلم مزعج من الشيطان لا تحدث به احدا ده رقم ثلاثه رقم أربعة تتحول عن جنبك الذي تنام عليه انت نايم على جنبك الشمال نايم على جنبك اليمين نايم الناحيه دي اتنقل للناحيه دي اتحول من المكان ده خامس حاجه ان تفزع الى الصلاه تقوم تتوضا وتصلي ركعتين وقد قال حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم كل ليله ثلاث عقد ثلاث عقد هنا في مؤخره راس كده يضرب على كل عقده يعمل عقده ويروح ضارب عليها ويكون عليك ليل طويل فارقد اوعى تقوم خد بالك بقى فإذا قام العبد فذكر الله جل وعلا انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيبا النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويرزقنا آه، آه، طيابة النفس ويعني والنشاط ربنا يحفظنا ويحفظكم يبقى الدليل على الكلام اللي أنا قلته بقى الخمس حاجات دول بقى إيه نعيدهم بسرعة كده أول حاجة لو شاف حلم مزعج يتعوذ بالله من شر آه، هذه ال- الرؤ- ال- هذا الحلم يعني ومن الشيطان تاني حاجة انه يدفن عن يساره ثلاثا ثالث حاجة لا يحدث بها أحدا ورابع حاجة يتحول عن جنبه الذي هو عليه آه، خامس حاجة أن يفزع إلى الصلاة إيه الدليل على كده حديثين في سرعة كده نقولهم الحديث الأولاني رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها يعني من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره يبقى ده دليل على أنه لو حدث بها ممكن يضر واضح كده طيب الحديث تاني في البخاري ومسلم آه أن أبا قتادة اللي هو حديث احنا ذكرناه كان يرى رؤيا فتمرضه فق- ف- فقال سمعت حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره فضل لنا سؤالين أو مهمين قوي في موضوع الرؤى أمال إيه معنى بقى الرؤية أو رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة صح كده؟ سؤال مهم جدا والله ولا إيه؟ مهم بجد يعني إيه رؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة هقول لك حلها بس الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم هو النبي في بداية البعثة كما حدثت أمنا عائشة كان بداية الوحي إيه؟ كان بداية حي... بداية النبي عليه السلام في في بداية الوحي أنه كان يرى المنام كان يرى الوحي إيه مناما قد إيه ست شهور إلى أن جاءه الملك يقظة وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ إلى آخره طيب يبقى بداية وحي النبي عليه السلام كان يرى الرؤية لمدة ست شهور طيب ومدة بعثة النبي كم سنة يا جماعة 23 سنة 23 سنة لما تقسمها على ست شهور يطلع النتيجة ايه 46 عشان كده هو قال لك ايه قال الرؤيا رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة واضح كده لكن مش معناها مش معناها ان الرؤيا الصادقه جزء من النبوه يعني هاخد جزء من النبوه يعني يعتبر نبي او يسمى نبي لا طبعا مش ده المقصود يعني يبقى الخلاصه ان رؤيا الانبياء حال النبوه وهم بعد ما بعد البعثه يعتبر وحي من الله ولكن قبل النبوه يعتبر رؤيا صالحه كرؤى اهل الصلاح طيب السؤال الاخير هل الرؤيا او هل الرؤى تحل حراما او تحرم حلالا مسألة مهمة جدا الواحد ممكن يا جماعة يشوف رؤية معينة بح... خاصة بأحكام شرعية يعني مثلا واحد شاف رؤية ان تبطل صلاة فيقوم الصبح يقول لهم يا جماعة أنا جاني في رؤية آه، في المنام آه، حد بيقول لي الحمد لله أنت عبدت ربنا كفاية كده وبطل صلاة من بكرة ينفع الرؤية دي؟ لا طبعا لأن كده إيه يعني ده, ده ما ينفعش لأن طبعا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت واحد شاف رؤية بأن هو من بكرة لازم يفتح قهوة ويجيب شيش من من اليابان و- وقوالح من الصين وحاجات كده فاهم ازاي؟ ينفع ينفذ الكلام ده؟ طبعا لا لانه كده بايه؟ بيحل حراما. ينفع واحد يجي له في رؤى آه، رؤيه معينه يقول مثلا يا ريت تحط بكره فلوسك في البنك الربوي الفلاني او تيجي رؤيه لواحده آه، تمشي مع فلان الفلاني آه، آه، مثلا او تيجي رؤيه لواحده انه مثلا آه، هيعمل كذا او انه هيتجوز واحده وتكون الانسانه ديت مش ملتزمه او انه هيقتل حماته او اي رؤى وخلاص كده ينفع الكلام ده؟ لا الرؤى لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولذلك راجل طيب كده أيام العز بن عبد السلام شاف رؤيا في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وقال له في ركاز في المكان الفلاني الركاز ده يعني كنز موجود في أرض الفلانية والركاز ده ليه زكاة ماله الزكاة بتاعته عبارة عن خمس إيه خمس القيمة لقيت مثلا ركاز بمليون جنيه تطلع خمس المليون تطلعهم زكاة واخد بالك فقال له إيه فشاف في المنام إن النبي عليه السلام قال له في ركاز في المكان الفلاني روح خده ولا تخرج خمس الإيه ولا تخرج زكاتها ما تخرجش الزكاة بتاعته فراح فعلا الصبحية نبش في المكان كده وبص لقى ايه لقى فعلا الكنز ده فخده وراح للعز بن عبد السلام وقال له ده النبي جاني في المنام وقال لي كذا كذا وقال لي ما تخرجش زكاته فقال بل عليك ان تخرج زكاته قال لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قد افتانا يقظه بان نخرج زكاته وفتواه صلى الله عليه وسلم في اليقظة مقدمة على فتواه في المنام صح كده؟ يبقى الرؤى لا تحل حراما ولا تحرم حلالا لأن يعني في قاعدة شرعية آه، يعني إن إحنا لابد إن إحنا نفعل الشيء اللي يرضي ربنا وإن إحنا نبعد عن الشيء الذي يغضب المولى عز وجل. طيب الحاجة الأخيرة في بعض الناس بتتفنن في الرؤى انت عارف في ناس من كتر ما هي مغرمه بموضوع الرؤى والاحلام توصل لمرحله ممكن يبقى قاعد في القعده كده يشوف لك خمس ست احلام وعايز حد يفسره واخد بالك واحيانا يكذب في الرؤى عشان ي- ي- يطلب من حد يؤول له الرؤيا على مزاجه علشان يحس ب- يعني بشيء من الاستبشار بان حاجه معينه هتحصل له النبي حذر من كده يا جماعه حديث رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم يعني تصنع ان هو يعني ان هو قال انا حلمت بكذا هو ما حلمش من تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل مش يقدر ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة اللي هو رصاص المذاب ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى الإنسان يخلي يقول للناس حاجة هو ما شافهاش أصلا ويقول لهم ده انا شفت رؤى بكذا يعني واحد مثلا يوم طالع لك تاني يوم يقول لك ايه ده انا شفت النبي امبارح في المنام وكان لابس ابيض فابيض وعامل كذا وشكله كذا ومش عارف ايه و الى غير ذلك وعايز يقنعه ان هو شاف النبي وهو ما شافش النبي ولا حاجه ويحكي رؤى كده ايه هو ما شافهاش خالص فده من اكذب الكذب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نرجع بقى لقصه سيدنا يوسف عليه السلام بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم نعيش مع الايه رقم خمسة قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين عرف سيدنا يعقوب إن سيدنا يوسف خلاص هينال منزلة عالية جدا وإنه هيبقى نبي و خاف عليه من إخواته ما هو هو أبوهم وعارفهم ودارسهم ويعني وفاهمهم كويس وعارف إن هم بيحقدوا عليه بيحسدوه حاسس قلب الأب يا جماعة قلب الأب وقلب الأم يبقوا حاسين جدا بولادهم يحسوا امتى يكون في حسد ما بينهم وامتى يكون في حب ما بينهم وامتى يكونوا متعاونين مع بعض وامتى يكونوا متنافرين عن بعض قلب الام وقلب الاب فسيدنا يعقوب عليه السلام كان حاسس ان اخواته بيحسدوه نظرا لانه كان جميل جدا وكان لبق جدا وكان ذكي جدا فكان عندهم شيء من الحقد عليه وكان كمان سيدنا يعقوب طبعا يعني بيحبه اكتر منهم والحب ده الإنسان غير مؤاخذ عليه أبدا يا جماعة لأن الحب ده حاجة ربنا بيقذفها في قلب الإنسان إنه يحب فلان وما يحبش فلان أما في معاملة فكان بيعامل الجميع بالسواسية عليه الصلاة والسلام فعرف أبوه عشان كده قال له لا اوعى تحكي الرؤى ديت اوعى تحكي الرؤى ديت لحد من إخواتك اللي يحسدوك ويحقدوا عليك ويبتدوا يدبروا لك مؤامرات ويكيدوا لك كيدا خاف عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكده يا جماعة قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود أي إنسان في الدنيا يا جماعة ربنا أعطاه نعمة أحيانا ما بيكونش حاسس بالنعمة لكن ممكن يحسد يعني ممكن واحد جاب حتة عربية صغيرة وهو باصص ان في ناس عندهم عربيات شبح ومش عارف ورولز رويس وعندهم وعندهم لكن في غيرك ماشي على رجليه فانت مش واخد بالك ان اللي ماشي على رجليه ده ممكن يحسدك فهو ممكن يعني ويتباهى و المطلوب مننا الوسط المطلوب مننا لا لا نتفخر او نتباهى بالنعم دي كلها ولا نكتم النعم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده يبقى لو حد سالني اخبارك ايه الحمد لله ربنا سترها والحمد لله وربنا كرمنا و مش لازم بقى تقول وعندي 500 الف جنيه في البنك وعندي عربيه عربيتين في الجراج وعندي فيلتين مش عارف فين وشاليه في الساحل الشمالي و لان كده بتعرض نفسك للحسد والحقد والعين انما الانسان يحمد ربنا اللهم لك الحمد مستوره الحمد لله بخير اللهم لك الحمد وهكذا فسيدنا يعقوب عليه السلام خاف على ابنه جدا اصل خد بالك من حاجه اصل سيدنا يوسف يعني كان ترتيبه ايه في الاولاد سيدنا يعقوب كان عنده 12 ال 12 دول جم ازاي سيدنا يعقوب اتجوز امراه هذه المراه انجب منها 10 ثم تزوج اخرى فانجب منها اثنين اللي هم مين يوسف وبنيامين يوسف وبنيامين دول من امراه ثانيه ولذلك العشرة دولت لما تأمروا تأمروا على يوسف ليه؟ لأنه مش أخوهم شقيق هو أخوه من الأب فقط من يعقوب عليه السلام إنما هو من أم يعني هو بنيامين من أم وهم العشرة من أم تانية خالص سبحان الملك فيوسف فيعقوب عليه السلام خاف عليه جدا من هو يحكي الرؤيا دي لأنه فهم خلاص فهم من الرؤيا دي إن سيدنا يوسف هيبقى نبي وهيرتقي مكانة عالية وهيتبوأ مكانة عالية ويكون مركزه عالي جدا وإن هو ربنا هيكتب له يعني القدر العالي والمنزلة العالية في الدنيا وفي الآخرة خاف عليه وفي نفس الوقت بقى شوف بقى حب الأب حرص الأب وإحساس الأب العالي خاف على إخواته كمان إزاي أصل يوسف لو حكى لهم هم هتبتدي الغيرة والحسد يتحرك في قلوبهم وهيبتدوا يحقدوا عليه ويمكن يأذوه خاف على قلوبهم إنها تتغير وتتقدر وإن هم يعملوا حاجة يعني يعاقبوا عليها بين يدي الله يوم القيامة فخاف إن قلوب ولاده تمرض وإنهم يعملوا حاجة تغضب ربنا فخاف عليهم وخاف على يوسف في نفس الوقت وده من ذكاء الأب إنه لما يلاقي ابنه متفوق في مسألة معينة مش لازم يخليه يروح يحكي قدام إخواته كل حاجة وإلا ممكن إخواته تحقد عليه وتحسد وتحسده ويحصل ما بينهم مشدة ويحصل ما بينهم كره وإيه ويبقى في يعني تنافر بين الإخوة والأصل في الأب إنه بيجمع مش بيفرق شفت ذكاء سيدنا يعقوب يبقى الدرس اللي احنا ناخده إن في حسد بين الإخوة فيه حسد منتشر بين الناس وبين الإخوات حتى ولا حول ولا قوة وعلى إيه ما تعرفش حتى من أيام سيدنا يعقوب لحد يومنا هذا موجود الحسد ومذكور في القرآن وربنا أمرنا أن احنا نستعيد ومن شر حاسد إذا حسد والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا نهانا عن ولا تحاسدوا صلى الله عليه وسلم قال ولا تحاسدوا نهانا عن الحسد والحاسد ده مشكلته إن بيت إنه عياذا بالله بيتهم ربنا في عدله وفي حكمته كأنه بيقول يعني حتى من ضمن أمثلة الحساد يدي الحلق للي بلودن كأنه يتهم المولى عز وجل بأنه يتصرف في هذا الكون بلا حكمة بيدي اللي ما يستحقش وما يديش اللي يستحق عياذا بالله ده اتهام لربنا سبحانه وتعالى ولذلك الحسد ده من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى لأنه يعني إنسان معترض على قضاء ربنا ومعترض على حكمة ربنا وبيتهم المولى عز وجل في حكمته وفي عدله وفي قدره وفي قضائه وفي كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولذلك برضو من ضمن الدروس ان الانسان لو لقى نفسه بتميل للحسد لا لا يعني لا يستجيب مع نفسه يمنع نفسه يقول لا احسد ليه ده النبي عليه السلام دلنا الحسد فين والحسد هنا بمعنى الغبطه لا حسد الا في اثنتين انا احسد واحد ليه على عربيته انا احسد واحد ليه على فيلته يا اخي ربنا يا رب يبارك له ويرزقني زيها وصدقني يا اخي العزيز الوقت اللي بيقضيه الحاسد في حسد الناس يستطيع ان هو يكون مستقبله ويعمل خير كبير قوي قوي ويكون نفسه بدل ما يقعد يقضي حياته كلها في الحسد واحد يفضل قاعد ليل ونهار يحسد فلان ويحسد فلان ويحقد على ده ويحقد على ده وحياته كلها مضيعه في الحسد طب الوقت ده كله ما تستثمره في عمل خيري او عمل حتى لدنيتك او لاخرتك وانت هتبقى ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى بدل ما انت مضيع عمرك كله في الحسد ولا حول ولا قوه الا بالله وسبحان الله شوف الحسد مش هقول لك بقى من ايام سيدنا يعقوب بس ده من ايام سيدنا ادم فاكر حضرتك قصه الحسد اللي حصلت بين قابيل وهابيل كان في شارع سيدنا ادم كان في شارع سيدنا ادم كان يجوز لو كان في كل كانت سي... كانت امنا حواء كانت بتجيب في كل بطن اثنين ذكر وانثى في كل بطن اثنين ذكر وانثى فكان يجوز للذكر اللي هو معاه أنثى ده إنه يتجوز أخت التاني اللي هو اتولد يعني مثلا بعديه أو قبليه يعني واحد اتولد ومعاه أخت ماشي وبعدها بسنة واحد تاني اتولد ومعاه أخت يجوز لدوت إنه يتجوز أخت ده ويجوز دوت إنه يتجوز أخت ده واخد بالك إنما ما يجوزش إنه يتجوز اللي إيه اللي نزل معاه في بطن واحدة فالمهم فقابيل كان أخته اللي اتولدت معاه كانت جميلة جدا وهابيل كانت أخته اللي اتولد معاه ما هياش جميلة فقابيل طمع في اللي اتولدت معاه عايز يتجوزها هي طب ما يجوز ما هو لازم تتجوز اللي في البطن الثاني يعني اللي اللي اتولدت بعديك أو قبليك فأصر على كده فقال خلاص نقرب قربانا ونشوف اللي ربنا يتقبل منه القربان يتجوزها فقابيل كان بخيل جدا فراح جايب حاجات كده يعني شوية زروع وأعشاب بايظة ومش حلوة وفاهم ازاي وراح مقربها وهابيل كان كريم جدا فقدم أجمل شاة عنده موجودة وراح مقدمها فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ربنا تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يعني يعني يعني أنا عملت حاجة أنا اتقيت ربنا وقدمت أفضل ما عندي فربنا تقبل منه وما تقبلش منك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون إيه من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله يا سبحان الملك كان أول جريمة قتل دارت على وجه الأرض هي قتل قابيل لهابيل ولذلك النبي عليه السلام يقول لك إيه فكل من قتل فعلى على ابن آدم كفل يعني نصيب من هذا إيه الإثم, الإثم الذنب إن أي واحد يتقتل لحد يوم القيامة أول من سن القتل مين قبيل عليه ذنب من ذنوب الايه اللي اتقتلوا من يوم ما هو اتوجد من يوم ما قتل لحد يوم القيامه هياخد نصيب وايه وذنب من ايه من اي انسان يقتل على وجه الارض فادي أو, أو يعني ادي قصه الحسد قصه الحسد موجوده من ايام قابيل وهابيل الى قيام الساعه لكن بيني وبينك بقى اخويا وحبيبي زادت قوي اليومين دولت زادت بشكل صعب قوي بشكل يعني لا يكاد يقبل لان زي ما قلت لك كده ان يعني سبحان الله ان الحاسد ده انسان معترض على امر الله ومعترض على قضاء الله ومعترض على قضاء على قدر الله سبحانه وتعالى وبيتهم المولى عز وجل في حكمته وفي قدره سبحانه وتعالى نصيحتي بقى لاي انسان بيتحسد انه دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قل هو الله احد والمعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تقراها ثلاث مرات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وثم ايه تنفث تنفخ كده تدفل ايه بغري كده في ايديك وتاخد ايديك إيه وتمسحها على جسمك كله ولو ولادك جنبك امسح عليهم وامسح على زوجتك عشان واي حاجه خايف عليها من الحسد اعمل كده قبل ما تنام ثلاث مرات بفضل الله أعظم وقاية من الحسد أن أنت تقرأ المعوذات ثلاث مرات وتنفذ في, في يدك وإيه وتمسح على جسمك يفضل الله سبحانه وتعالى والحاجة الثانية أن أنت تصبر على كيد الحسود يقول الشاعر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله سبحان الملك عايزك أخوي حبيبي تفكر أن ربنا سبحانه وتعالى حكيم وانه حكم عدل وانه لا يمكن يظلم احد ابدا ربنا اللي قال كده يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون لما ربنا يرزق جار ليك او اخ ليك او قريب ليك اي نعمه ما تحسدوش قول يا رب بارك له يا رب وارزقني زيه يا رب احفظ له النعمة دي يا رب وارزقني زي وهكذا اوعى تحسد حد لانك بتتهم ربنا في قضائه وبتتهم ربنا في عدله وفي حكمته والوقت اللي هتقضيه في حسد الناس اعمل فيه خير النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا لا حسد الا في اثنتين فاضل لنا دقيقتين لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار اه ده يتحسد يعني حسد يعني, يعني الغبطة الغبطة هي ايه يا جماعة هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير اني بقول يا رب يا رب ارزقني زيه يا رب يا رب ارزقني زيه يا رب عشان اعمل زيه مش عشان ابقى غني وبس لا يا رب هو عمل دار ايتام نفسي اعمل دار ارزقني يا رب اعمل دار ايتام يا رب ده بنى مسجد نفسي ابني مسجد وسبحان الله والله العظيم تاخد الأجر بالنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم طب بس هكمل لك الحديث ده أول الحاجة الثانية ورجل آتاه الله القرآن حفظ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار مش حافظ القرآن بقى وطنش ولا صلاة ولا عبادة ولا أي حاجة عياذا بالله لا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول رجل, رجل آخر يا ليت يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء حديث النبي عليه السلام لما بيقول لما بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمة فهذا بأعلى المنازل والثاني ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو خد بالك فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل, فأفعل مثل ما يفعل قال فهما فهما في الأجر سواء عشان كده عايزك تستحضر النية الصالحة تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل الله حتة حلوة قوي طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله ده كلام أبو سليمان الداراني ويقول يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل ويقول أحمد بن حنبل لابنه عبد الله يا بني إن الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا هكذا ويقول قبل ذلك وبعد ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أخويا وحبيبي عشان كده سيدنا يعقوب أمر سيدنا يوسف اوعى قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ده درس كبير قوي أخويا وحبيبي أختي الفاضلة اوعى ربنا يعطيك نعمة وتروح تحكي وتتفاخر على الناس أو تقول لإخواتك أنا ده أنا جاني خمسين ألف ومئة ألف و و و قول لهم الحمد لله ربنا أكرمني والحمد لله ربنا ولا تحكي تفاصيل النعم لكن في نفس الوقت باخد كلمة من أخوك بقى وحبيبك اللي بيحبك في الله لما ربنا ينعم عليك بنعمة اللي حواليك والله العظيم هتاخد خير كبير قوي وتتصدق وربنا هيكرمك وفي نفس الوقت العيون اللي متمدة لك بالحسد هت... هتنزل وهت... وخلاص بقى احسده على ايه ما هو راجل زي كل ما ربنا بيكرمه كل ما بيكرمنا فليه احسده بل بالعكس أتمنى له الخير عشان كده كانت الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة زي ما اتكلمنا في حق الرحم أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته